تشاهدون الآن كيف وأخواتها مع الشيخ محمد حسين يعقوب
تعالوا إلى هذه القضية قضية تربية الأولاد وتربية الأولاد أيها الإخوة فن له أصول فلا بد أن نتعلم هذا الفن ونضع له أصوله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله كيف حالكم مع الله ها ايه اخباركم مع ربنا انا شايف الايام عماله تعدي وتمر وتجري و الغفلة تزداد الغفلة عن جريان الأيام أسعدني في الأيام الماضية أنني رأيت كثيرا من الناس صايمين الاثنين والخميس بصفة مستمرة هذا يعني شيء جيد جدا بفضل الله عز وجل لكن أخافني هجر المصحف هجر القرآن أخافني وأزعجني وأرعبني هجر المساجد والتفريط في صلاة الجماعة يعني حقيقة وأنا رايح المسجد لما أشوف ناس مليين الشوارع بتساءل الناس دي ما بتصليش ليه يعني لما تمر عندنا قدام مسجد من المساجد المشهورة الكبيرة مسجد الحصري ده يعني في أثناء الصلاة الأق- الإقامة أقيمت والناس ماشية عادي في الشوارع آه، هذا الشيء صراحة صار مزعجا لقلبي يعني آه، صار نفسي آه، آه، يعني امسك كل واحد منهم اقول طب, طب انت انت ما بتصليش ليه بالراحه اهي انت ما بتصليش ليه نفسي فعلا امسك كل واحد من ايده كده انت ما بتصليش ليه انت مش في المسجد ليه انت ما دخلتش الجامع لحد دلوقتي ليه الناس بتصلي جوه وسامعين الله اكبر سميع الله لمن حمده الله اكبر وده ولا ولا على باله اللي واقف بيبيع واللي واقف بيشتري واللي بيتمشى والعربيات زحمه والدنيا واقفه قال لا الناس دي ما بتصليش ليه؟ عايز افهم مسكته انت مسلم قال لي اه مسلم وموحد بالله طب ما بتصليش ليه قال لي آه، آه، الصلاه هو هو هو, هو, هو الصلاه ايه العته المغولي نزل في ايه كثير من الناس تفاجأ بأنه في غفلة في لهو النساء في البيوت يعني برضو بتضيع عليهن الصلاة في هذه الغفلة ان الظهر يأذن هصلي وفقدها شغلانة اخلص دي واصلي واخلص دي واصلي واخلص دي واصلي وتفاجأ ان العصر ادن ومن اكبر الكبائر ان تترك الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى يعني مش عايز اقول لكم ان العلماء بيتكلموا في كفر فاعل ذلك الناس اللي بتعمل كده يعني إن- ان يترك الصلاه حتى يدخل و- وقت الاخرى كفر والعياذ بالله الشاهد يا اخوه عايزين نهتم جدا بان ننتبه نفوق نصحى نصحصح نفوق لمرور الايام لان آه، الغفله عن مرور الايام فجاه هتروح واقع في القبر هتقع وساعة ما تقع مفيش فرصة تاني وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير اخوتي انا احبكم في الله ما زلنا في قضيه تربيه الاولاد وبفضل الله عز وجل الحلقتان الماضيتان اللتان تكلمنا فيهما في خصائص السن من اثنين الى اربعه يعني فيما بلغني من ردود الافعال جيده ولكن بقي التنفيذ انا اعترف ايها الاخوه واقر واشهد ان تربيه الاولاد في عصرنا صارت شاقه عمليه شاقه وصعبه والنتائج صراحه ب- بصراحه مش ملموسه مش مش سهله مش سريعه النتائج تحتاج الى وقت طويل جدا وقت طويل لت- لتثمر النتائج نتيجة يعني آه، النهاردة الولد اللي احنا بنتكلم عنه في سن سنتين وإن شاء الله وعدنا أن نتكلم الليلة في, أو في هذه الحلقة عن كيف ندخل بالإسلام بالدين على الطفل في هذه السن أقول إن القضية مش مش هتيجي بإن احنا آه، نعمل اللي بنقول عليه ده مرة لا آه، كانت لسه بنتي بتقول انها علشان الولد ينطق كلمه تتقال قدامه 60 مره انا ما اعرفش هي جابت المعلومه دي منين تتقال قدامه 60 مره فنقعد نقول قدامه 60 مره الله الله الله الله الله الله الله الله لا مش كده ده على مدار اليوم كل شويه إن- مش الله الله الله لا وانما عايزه يسمع مثلا ايه لما يعمل حاجة جميلة نقول الله ترتبط عنده كلمة الله بالجمال الله كده آه، هي- هي- هو هيقول معايا الشاهد ايه انا لسه مش, مش عايز اخش في الموضوع ده دلوقتي الدخول بالدين على طفل السنتين ولكن اللي انا عايز اقوله في البداية قبل ما ادخل اشكالية تربية الطفل ان شاء الله لينا حلقة طويلة مفصلة جميلة ان شاء الله ان شاء الله عن التربية النفسية او العوامل النفسية او الصحة النفسية للطفل عايز انبه النهاردة بس الليلة دي في مدخل فقط في مسألة تربية الطفل قبل ما ادخل في مسألة الدين ان اشر شيء في الدنيا على نفسية الطفل ان يسمع صراخ الوالدين ان يسمعهم بيزعقوا الاثنين مشكله كبيره جدا خلي بالك او انه يسمع ابوه بيزعق لامه او بيهددها او ان امه بتصرخ احنا قلنا الولد في سن السنتين تصرفاته عشوائية مش مش مش منضبطة ردود فعله غير آه، معروفة وغير مرتبة آه، آه، آه، انفعالاته آه، عنيفة جدا من سن, من سن 2 ل 4 عشان كده تلاقي مثلا ايه في ايده لعبة تاخدها منه آه! ايه في ايه عشان خدت حاجة من ايده بس مثلا ماشي وقع وقد ي- يقع ويقوم وما يحصلش حاجه مفيش مشكله الشاهد ايه وانا برضو بس خل... عايزين مش عايزين نتوه عايزين نمسك حته حته خلي الخلافات الزوجيه معانا خلينا نتكلم عن صراخ الاطفال وبكاء الاطفال ما يزعجكش بكاء الطفل ما يشغلكش ما يشغلكش بكاء الطفل ما ما ما تنزعجش من بكاء الطفل الولد بيبكي سيبه يبكي سيبه سيبه لا برضو عايز انبه للنقطه دي وانا دلوقتي سبحان الله العظيم والله مش بتكلم من كتب وانما بكلمكم من تجارب واقعيه على مدار المده دي كل ما اسيبكم بعد حلقه افضل اجرب طول الاسبوع ان الولد مش انا انا عايز اقول ايه ان له حاجات وفي السن ده بيطلب حاجته بالبكاء يعني مثلا ايه عايز يقضي حاجته او منزعج لو كان لسه لابس آه، آه، هذه ال- الحفاضه اه منزعج عايز يغير ف آه، جعان عايز ياكل عطشان عايز يشرب آه، عايز ينام يعني عاي... هو عايز ينام يعني تفاجئ ان هو بيصرخ عايز ايه طب فهمنا عايز ايه هو مش هيفهمك عايز ايه لكن لو في تناسق روحي بين الطفل وبين امه هي هتعرف عايز ايه قبل ما يبكي اه فين التكييف يا حاج علي يا سعد فين التكييف طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اصل انا بحب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم معلش يا اخوه الدنيا حر وهنفطس الله يكرمك اللهم صل على سيدنا محمد اصل انا بحبكم في الله جزاكم الله خير ولازم اعيشكم معايا ال- الهوى احنا احنا احنا, احنا على الهوى اه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فبقول ايه يعني سبحان الله العظيم آه، عندنا امام بيصلي في المسجد فبقول ان الموجه لازم تتظبط ع- آه، موجه الراديو ها بنفضل آه، نحرك نحرك نحرك المؤشر لحد الموجه ما تتظبط على الموجه عشان تيجي الصوت رايق وصافي كذلك موجه قلبي لازم تتظبط على نبرات صوته على نغمه صوته لما ت- اتظبطت يبقى خلاص هحس بالقران اللي بيقراه فاهمني فلذلك نفس الشيء الام النهارده لو اتظبطت موجات قلبها مع موجات قلب الطفل هتعرف الطفل ده عايز ايه عشان كده آه، إز- ما تزعلوش من لا، ازعلوا لا ما تزعلوش ما تزعلوش ازعلوا ولا ما تزعلوش ما تزعلوش لكن اكثر النساء كذابين كذابين في مشاعرهم كذابين في انفعالاتهم كذابين في طباعهم كذابين في انشغالهم باطفالهم هتلاقي الانش... الانفعالات او او آه، تمثيل بيمثلوا هو دي الحقيقه ما تزعلوش مني احنا اتفقنا انكم ما تزعلوش الحقيقه ان انت فعلا سوي... الولد مشي وعتر اه حبيبي آه, اه وتجري وتعمل مولد كده تمثيل الحقيقه مش كده انا مش عايز دي انت لو فعلا في ارتباط قلبي بينك وبين طفلك هتعرفي امتى بيقضي حاجته وتقعديه ازاي يقضي حاجته لو في ارتباط قلبي و... و... و... و... اتصال شعوري اتصال شعوري بينك وبين طفلك جعان عطشان عايز ينام لا هو لما بيعمل كده بيبقى عايز يستحمى ع- عايز آه، هو ده انك تعيشي طفلك يا ام انك تعيشي طفلك يا حاجه تعيشي طفلك يا بنتي يا اختي عيشي الولد ده قول لي انا هعيش ايه ولا ايه انت كمان اه سبحان الله العظيم اصل احنا لو خدمه اولادنا دي ببلاش او عشان خاطرهم والله ما يستاهلوا لكن لو بنخدمهم لطلب الدرجة العليا من الجنة هو مش أم الأيتام زحمة النبي على باب الجنة سبقة النبي على باب الجنة اللي زوجها مات وقعدت ربت العيال النهاردة الآباء ماتوا للأسف الشديد ولذلك بقول للآباء خدوا دوركم خدوا دوركم في البيت ما يبقاش دورك بس التوجيه اعملي سوي انت ما بتعمليش انت لا عايز دورك ان انت تشارك في تربية الولد ده انك تقرب منه برضه بمشاعرك واحاسيسك انك انت تتكلم مع الولد انك انت تربيه احنا قلنا الكلام ده مش عايز اكرره تاني ان الاب النهارده في البيت بقى وظيفته انه يورد فلوس ملوش دور اكبر من كده وده الغلط احنا عايزين الاب يبقى دوره مربي للاولاد صاحب قوامه على الزوجه اخوتي بنقول ان المشاكل الزوجيه في منتهى الخطوره وعشان كده انا باذن الله تعالى ه- لينا حلقه آه، معرفش امتى بس لحلها تاتي مفرده عايز ابقى خطف شويه حلقات كده من الواد مدني في اي وقت كده يعني يوم خميس يوم اربع الظهر العصر بالليل آه، آه، ل- ل- ل- لمشاكل معينه عايز آه، اتكلم فيها منها هي دي حل المشاكل الزوجيه يا جماعه دايما لما علمونا واحنا صغيرين واحنا صغيرين في الدعوه قالوا لنا ايه المعسكر الذي تكثر فيه البطاله تكثر فيه المشاغبات لو الام مشغوله انها تربي الولد ومشغوله انها آه، تهتم بنفسها ومشغوله انها آه، تبر والديها و- و- و- ووالدين زوجها ومشغوله انها المطبخ والنظافه و... لو انها مشغوله مش فاضيه تعمل مشاكل محتاجه ساعه رومانسيه لكن لما تبقى فاضيه ما وراهاش حاجه سايبه العيال يربوا نفسهم تربي وترمي للشارع تربي وتسيب للمدارس ول... ولل ولل ول... ولا... ولا... لكل اللي بيربوا يبقى في الحاله دي هتعمل مشاكل انت كنت فين وجيت منين ورحت فين وبتعمل ايه واتاخرت ليه وما كلمتنيش ورنيت عليك ما ردتش عليا وبعت لك رساله ما بعتليش الرد وكل المشاكل دي سببها انها فاضيه قول لي يعني المفروض الواحده ما تطلبش كده لا أ- أ- أ- انا بقول ايه ان انت لو انك انشغلتي وحطوا النقطه دي نصب اعينكم اني بربي الواد ده لله لان الله امرني بذلك انما بربي الاولاد دول عباده طلبا لرضا الله وعلو الدرجه في الجنه ان انا بربي الاولاد دول حبا لله وحبا لانشاء جيل يرفع للاسلام رايه اذا حس- حز- حررت النيه دي وصدقت في الاخلاص مع الله ربنا هيسخر لك زوجك وولادك والدنيا كلها تحبك وتثني عليك وتخدمك وتسعدك زي ما انت بتسعدي اولادك والجزاء من جنس العمل تاني الطريق ما تهش الحمد لله المشاكل الزوجية إفساد لنفسية الطفل لأن الطفل إذا شاف أبوه وأمه بيتخانقوا هو بيزعق ولاحظوها كده لاحظوها بس بلاش انتوا تتخانقوا يعني لاحظوا اي اب وام بيتخانقوا وطفل قاعد يبص كده لابوه يبص كده لامه احيانا انا لاحظت ايه عارف ان الولد مركز عينه على الام بس واحيانا مركز عينه على الاب بس ما بيبصش هنا وهنا بيبص في ناحيه واحده ويروح مصرخ جوه الولد لما شاف الخناقه دي حصل ايه يا اما كره واحد من الاثنين يا اما كره الاثنين حصل كده ان هو كره ابوه لانه شافه انه قاسي على امه او كره امه لان الصراخ ده يعني آه، آه، يعني سبحان الله العظيم اقرب دراسه قريتها يوم ال- من يومين ثلاثه ان الاصوات المزعجه تؤثر على صحه وسلامه الاسنان تخيل انت بقى الاطفال النهارده اللي بتشوفهم بشوفهم في الشارع وهم عاملين سلوك على اسنانهم تقويم الاسنان سببها الزعيق بتاع الوالدين في البيت سبب فساد اسنان الاولاد اقصد ايه ارجع تاني ان الولد اللي قاعد وشايف ابوه وامه بيصرخوا ببعض او بيشدها او آه، صوتهم عالي او هي في ايدها حاجه حدفتها رد فعل الولد غير مضمون غير مأمون غير معلوم هو في شرخ حصل في نفسيته احنا ما نعرفش الشرخ ده ايه بس هيبان بعد 20 30 سنة رد فعل الحركة دي هيبان بقت عقدة في حياته لذلك بقول ان التفاهم في البيت والاصوات الهادية اقرب سبيل لنفسية مستقيمة لطفل صالح بمناسبة طفل صالح برضو صالح ربنا يرحمك انت ومعاذ ومحمد عبده ويهديك ويتوب عليك يا مدني ويصلح الشله بتاعتي كلها الواد عزب و... والواد آه، لا لا لا ده الفار مسلوخ ده لا لا هو ده سليمان اه سليمان آه، وعمرو وحماده ربنا يكرم الجميع الناس الطيبين دولك هم بيعاونونا على البر والتقوى بيساعدونا ان احنا نوصل صوتنا ليكم وصورتنا بصوره مؤثره ليكم فجزاهم الله خيرا ما يعني بعض الناس زعلان ان احنا بنخرج بره ما بنخرجش بره الموضوع ده من الموضوع ان الناس دول محتاجين ندعي لهم ان ربنا يصلح حالهم ويعفو عنا وعنهم يا رب العالمين لان دولك م- الذين يعينوننا على طاعه الله الشاهد ايه الشاهد ان انا بحبكم في الله آه، ب- بنرجع تاني لنقطة آه، ال- الهدف من تربية الأطفال ولد سنتين لسه يعني مش شيخ سيبه نبقى نربيه لما يبقى عنده عشر سنين وبيفهم سمعت حلقة في اليومين اللي فاتوا في التلفزيون والله ما عندنا في بيتنا تلفزيون بس سمعت حلقة آه، بيك- واحد بيتكلم ف بيقولوا له ايه مشروعك الحضاري واحد من اللي بيقولوا عليهم مفكرين اللي هم المثقفين بتوع البلد ايه مشروعك الحضاري اه بم... كان الكلام بمناسبة الكلام عن النقاب النقاب بينتشر والنقاب بيكثر والعلمانيين آه، فين مشروعهم مشروعهم لصناعة علمنة لهذه الأمة ولهذا الشعب عملوا ايه ما عملوش حاجة ولا وصلوا لحد النقاب عمال يكتر واللحى عماله تكتر والمساجد مليانه والناس آه، مقربه من ربنا وعلم الدين منتشر اكتر من اي حاجه تانية واقبال الناس على القنوات الدون... آه، آه، آه، الدينيه ملحوظ آه، جزاكم الله خيرا التكييف اشتغل ما شاء الله آه، هذه آه، اقصد ايه ان الكلام ده كله عمل ايه المشروع الحضاري بتاعهم تكتشف ان مفيش مشروع هل المشروع صناعة هم اللي هم بيقولوا بقى الحرية يعني ان الولد و- والبنت الشباب يزنوا هو ده المشروع انا بتكلم بقى على مشروعنا احنا الحضاري احنا لينا مشروع طبعا مش مشروعنا احنا ده الدين المشروع ده انا دايما اقول ان المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الامة هو الحق الوحيد ليس لأنني أقول ذلك لكن لأن الله أمر بذلك قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالشاهد إن الهدف محدد وواضح رضا ربنا فاهمني مشروع البيت بقى انت بتخدمي زوجك ليه عشان ربنا يرضى عني بتربي اولادك ليه عشان ربنا يرضى عني إيه، انت منظفه البيت ومشغوله في إيه، إيه، اهميه تنسيق البيت وت- وتجميل البيت ليه عشان ربنا يرضى عني سبحان الله العظيم لو صار هو ده المشروع الحضري بتاعنا ايه مشروعنا طلب رضا الله يبقى بنروح الشغل ونتقن العمل وما نكذبش وما ننافقش وما ن- ما نبقاش اهل بطاله آه، آه، ليه عشان ربنا يرضى عننا بس هو ده مشروعنا المشروع الحضاري لاهل الدين مشروع الحضاري لمنهجنا لدعوتنا المشروع الحضاري طلب رضا الله فعشان كده المزارع في حقله بيزرع وما بيحطش آه، سماد دار مسرطن وما بي وما بيسقيش بميه مجاري ليه عشان هو طالب رضا ربنا طالب رضا ربنا في الزراعه دي ال- الموظف الموظفين اللي مدوخين الدنيا كلها لو اتقى الله وطلب رضا الله سيخدم هؤلاء الناس سيخدمهم ليس لطلب المرتب او في مقابل المرتب وانما طلبا لرضا الله خدمه المسلمين إحس- اتقان واحسان العمل هو ده مشروعنا الحضاري في تربيه اولادنا وانا قلت قبل كده ان الكتب الغربيه المترجمه ما تنفعش لاولادنا لانهم بيربوا ولادهم مش لله مش للجنه مش لطلب رضا الله بيربوا ولادهم ليكونوا صالحين لانفسهم الانانيه بيربوهم على الانانيه انه يبقى انسان كويس لنفسه احنا مش هي- ما بنربيش عشان يكون كويس لنفسه بنربيه عشان يكون انسان صالح لوجه الله لله لطلب رضا الله هو ده مشروعنا الحضاري مشروعنا الحضاري الكبير صناعه الدنيا كلها وصناعه الحياه كلها طلبا لرضا الله لذلك نيجي عند ابننا الولد عنده سنتين اتنين ندخل عليه بالدين ازاي قلت ان اول حاجه ان هو اول حاجه ان نسمعه كتير كلمه الله عايزه يسمع الله ينور عليك الله رائع جميل ممتاز استاذ الله الله عليك يا ولد يسمع كلمه الله كل ما يعمل حاجه جميله نقول الله اكبر ويرى البهجه في نفوسنا واحنا بنقول الله اكبر هو كمان هيقول وراك اكبر لما نلاقيه آه، عمل حاجه وعايزين نشجعه الله هو يقول الله هيقولها معاك بارك الله فيك ما شاء الله ممتاز الله اكبر آه، لما يغلط بقى عمل حاجه غلط انا لله وانا اليه راجعون لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله الله يهديك يا ابني الله يصلح حالك يا ابني ده طفل يا شيخ انت كده الواد مدني بيقول لي كده خضيته لا ما خضيتهوش بالعكس ده هو سمع مني كلمه الله ثلاث اربع مرات لما يعجبني فيه شيء اقول ما شاء الله الله يبارك اللهم بارك لا قوة إلا بالله لو وقع أو تعثر بسم الله سبحان الله العظيم بسم الله دي لها أثر عجيب جدا آه، في غزوة أحد نسيت اسم الصحابي لكن فاكر الشاهد أقول الشاهد ولا نعديها بقى بلاش ده مش فاكر اسم الصحابي ملوش لازم مفيش داعي نقولها طب هقولها ماشي خلاص يا عم هقولها ما تزعلش احد الصحابه في اثناء الغزوه اصابه سهم فاقتلع عينه فاتى بعينه في يده حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم انتوا ما بتصلوش على النبي ليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عايزين نسمع الولد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال له ماذا قلت حين أصاب قال قلت حس فقال لو قلت بسم الله ما ضرتك فتفل فيها رسول الله ثم أعادها إلى مكانها وكانت معطوبة في الأصل كانت عينه دي ما بيشوفش بيها كانت معطوبة فلما ردها رسول الله صارت أصح من السليمة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الشاهد ايه ان لما تحصل حاجة لما جاله السهم قال ايه حس كلمة حس دي زي ما احنا النهاردة بنقول اي او نقول اخ او نقول ايه اي حاجة من ال- من التوجع كانت زيها حس ف آه، اما حاجة تخبطه يقول حس فالرسول قال له قول بسم الله فنفس الشيء برضه يعني كنت راكب مع سواق تاكسي اما ينزل في مطب يقول آه ايه يا عم يقول هو عظمك اللي بيتكسر يقول ما هو العربية دي عظمي خدتها- آي لا نقول بسم الله وانت نازل مطب بتقول ايه كله بسم الله آه، آه، ال- هنقول كتير بسم الله اه الشاهد ايه ان الولد لما يقع بسم الله اما يفزع نقول بسم الله يتعود ان هو يقول بسم الله برضو عند بداية كل شيء نقول ايه بسم الله نيجي ناكل بسم الله نيجي نشرب بسم الله نيجي نلبسه يعني فعلا دي يعني جربتها في اللبس الولد طبعا لبس الكم ده شغلانه بن- بالنسبه للرجاله يمكن ولا حاجه ها ما تيجي تلبسه فعشان تدخل ايده في الكم ورقبته بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هو يبص كده وانت بتقول بسم الله ونسي موضوع دراعه اللي بيتكسر جوه الكم ده خدت بالك ازاي؟ آه بسم الله بس آه بسم الله قول بسم الله هو هي- هيلتفت لبسم الله. آه ع- عايزين نعود اطفالنا على كثرة سماع اسم الله الله الله ان احنا نقول نقول له دايما الله بسم الله اعوذ بالله لا حول ولا قوة الا بالله انا لله لا اله الا الله أه، احيانا الولد هو بيحكي تحتاج انك انت تتفاعل معه بالطريقه دي وانا بقول دايما ايه حسس ولدك بالاهتمام لما الولد يتكلم معاك بص في عينيه واه لا اله الا الله لا يا راجل والله لا اله الا سبحان الله ده احمد يعقوب ده سبحان الله الشاهد ايه ان آه، نعوده على اسم يسمع اسم ربنا كتير ويسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عايزين نعود الولد على إنه في البيت شايف دين شايف حد بيصلي وهتلاقي ابنك لو شاف أمه بس بتصلي هيلبس خمار زيها هيقول عايز إسدال صلاة هيلبس طرحه لانه ما شافكش وانت بتصلي عشان كده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا هنقول لك دلوقتي برضه انك لازم تا- تاخده معاك للمسجد ابن سنتين اخده معايا للمسجد ده يعمل لنا مشكله لا ما احنا عايزين نعوده سبحان الله العظيم اللهم اهد اولادنا اللهم اصلح اولادنا اللهم رب لنا أولادنا اللهم إنا نسألك أن تجعل أولادنا صالحين اللهم اهد أولادنا اللهم اهد قلوبهم اللهم أصلح نفسياتهم اللهم إنا نسألك أن تهدي نفوسهم اللهم إنا نسألك أن تهدي عقولهم الطفل ابن سنتين لو أنت قربت منه شوية آه، زي ما قلت كده المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت انك آه، تحط ايدك على خده تحط خده على خدك آه، تكلمه وهو في حضنك يبقى بقك في ودنه وانت بتتكلم آه، آه، القرب ده هي- لما لما تاخده بقى معاك المسجد وتوقفه جنبيك قول لي مش هيرضوا يوقفوه جنبيا المصلين ما احنا عايزين نعلم المصلين بقى ان وقفوا جنبيا جنبيا مباشره اه لزقه في رجلي وهو شايفني حاطط ايدي على صدري هو حاطط ايده على صدره وبيسجد ويركع معانا ان شاء الله مره على مره هينضبط وبعدين ما بقولكش خده كل يوم ولا كل صلاه مره كل يومين ثلاثه مره عشان يشوف الرجاله بيصلوا ازاي ما يبقاش صوره الصلاه عنده مرتبطه بالنساء الشاهد ايه عايزين صورة البيت يبقى فيه دين يبقى في آية الكرسي معلقة واللي قالوا لا يجوز يا عم ارحمنا بقى من الفتاوى الجميلة دي ال- ان شاء الله قالوا لا يجوز لو لان فتوى الشيخ ابن باز قال لا يجوز ان كان السؤال كده السؤال ايه ان في آية الكرسي او إيه- إيه- لفظ الجلالة الله متعلق فيه وتحت منه تلفزيون في رأس يجوز قال لا يجوز يبقى مش لا يجوز تعليق الآيات مطلقا لا بالعكس تعليق الآيات تذكير بالله بس المهم ما يكونش آية متعلقة وتحت منها صورة الفرح اللي هي متزوقة ما يبقاش آية متعلقة وتحت منها تلفزيون في رأسه وطبل وزمر ما ينفعش آية متعلقة وجنب منها صورة حد من اللي بيزمروا ويرقصوا ويتعروا برضه انما نحترم ونوقر وجود الايه وجود الحديث وجود لفظ الجلال الله جميله الله الكبيره دي الولد فتح عينه عليها في البيت عايزين برضو نسمع في البيت قران ونسمع الولد قران والولد يشوف المصحف انا بقالنا 30 سنه دلوقتي بقول يا مسلم لازم يبقى في جيبك مصحف اوعى تمشي من غير مصحف لازم في جيبك مصحف بصوره مستمره لازم دايما يبقى معاك مصحف مصحفك ده لا يفارق جيبك ويبقى البيت فيه مصاحف وان الولد يقع عينه على المصحف ونقول له ده كلام ربنا بدعة يا عم الشيخ لا مش بدعة إن شاء الله سيدنا عبد الله بن مسعود صح عنه أنه كان يقبل المصحف ويضعه على عينيه ويقول كلام ربي كلام ربي فهذا المصحف آه، خليه قدام عينيك وخلي الولد يشوفه دايما الولد دايما يبقى شايف المصحف قدامك وشايف المصحف في ايدك وشايف المصحف في ايد امه وشايف المصحف بصفه مستمره في مصحف في مصحف هو شايفه قدامه على طول فارتباط المصحف انه ان يعرف ان ده كلام ربنا برضه نعلم الولد على انه يقول الحمد لله قول الحمد لله عامل لا لا قول الحمد لله ومش عايزين نتدلع بقى لا نتدلع ما نتدلعش ليه يقول عامل لا يا عامل لا ايه قول الحمد لله يا لا الحمد لله قول الحمد لله خدها بهزار خدها بضحك خدها بلعب خد فيها ساعه لحد ما يقول الحمد لله صح مفيش مشكله خالص يبقى عايزين نعوده ان عينيه تتفتح انه يشوف قران انه يشوف آه قران ويشوف مصاحف ويشوف لفظ الجلاله مكتوب في البيت ودانه تتفتح على انه يسمع قران نسمع بقى قران وسبحان الله العظيم البيت اللي ما بيقرأش فيه قرآن بيت مليان بالشياطين البيت اللي ما بيقرأش فيه قرآن بيت خراب البيت اللي ما بيقرأ ما بيقرأش فيه قرآن بيت مسكون بالجن لأن القرآن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ثلاثة أيام والحمد لله رب العالمين اه يا ريت الله جميل كده الله ينور اهو ده لفظ الجلال الجميل الحلو ده اللي عايزينه يملى عينين عينين اولادنا ويملى عينين آه، آه، اطفالنا آه، الشاهد بقول ايه ان ال- الحمد لله ربنا يسر الكمبيوتر شغل عليه سوره البقره بيقراها في ساعه ونص شريط تسجيل على الكاسيت آه، اقعدوا انت بقى وامه كل ثلاث ايام مره اقروا سوره البقره دي علاج لكثير من المشاكل والهموم والامور آه عايزين برضو نعود الولد منذ صغره على سماع الاذكار امه ساعه اذكار الصباح والمساء تحطه في حجرها كده ده سنتين ما بقاش حجرها تقعده قدامها وتقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته ما اقولوش قول معايا هيقول ماشي خليه برضه يزن كده الزن ده كويس مش وحش آه، عندنا برضه ال- ال- الاولاد في السن ده ما يسمعوا الصلاه يسمعوا الاذان الله اكبر الله اكبر اكبر اكبر ماشي ما يجراش حاجه ماشي ماشي ماشي ما نقولوش ما تقولش كده قول الله اكبر ما يجراش حاجه ماشي ماشي نعلمه ترديد الاذان نعلمه الاذكار انه هو يقعد اثناء ما بنقول الاذكار يقول معانا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات آه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات إلى آخره يقول معانا الأذكار يقول ما بيقولش نسمعه نخليه يسمع الأذكار وسماعه ده هيفيده واحدة بتسأل دلوقتي بتقول لي يا شيخ هو الطفل هيستوعب في السن ده من اتنين لاربعه يعني ولد عنده ثلاث سنين هيستوعب الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اه هيستوعب. لا مش هيستوعب، لا هيستوعب. انا جربت ما عندنا 10 عيال ما حدش استوعب منهم الكلام ده انت ما جربتيش. انت مشغوله، انت مش فاضيه للكلام ده. عايزين نتفرغ. اسمعوا معايا القصه دي للكبار وللصغار. عايزين نستفيد منها ازاي نقدر نربي ولادنا اللهم ربي لنا اولادنا قال سهل بن عبد الله التستري كنت وانا ابن ثلاث سنين كنت وانا ابن ثلاث سنين اقوم بالليل فانظر الى صلاه خالي محمد ابن سوار اه او ده ثلاث سنين ثلاث سنين وبقول دايما نخلي بالنا من الطفل وهو نايم كتير من الناس يعتبر الطفل نايم ومش واخد باله ان الطفل رائد فعلا ما بنقولش عامل نايم لا هو رائد ومفتح عينيه ومركز شايف وسامع كل حاجة ولها تأثير شديد عليه لذلك لو الولد فتح عينيه لقاك بتصلي فتح عينيه لقى امه بتقرا في المصحف فتح عينيه لقاك ساجد غير فتح عينيه وشاف حاجات وحشه يقول ايه كنت وانا ابن ثلاث سنين اقوم بالليل فانظر الى صلاه خالي محمد ابن سوار آه، الى صلاه خالي محمد ابن سوار فقال لي يوما الا تذكر الله الذي خلقك آه لما اشوف ابني باصص لي كده ومركز معايا اقول له ايه اذكر الله هيفهم اقول قل لا اله الا الله هيفهم الله قول الله افهم اتدرج معاه فقال لي يوما الا تذكر الله الذي خلقك فقلت كيف اذكره ازاي فقال قل بقلبك عند تقلبك بفراشك ثلاث مرات من غير ان تحرك لسانك الله معي الله ناظري الله شاهدي لانك انت عمرك ما عملتها فانا بقول لك تقدر تعملها دلوقتي كده انك تقول بقلبك من غير ما تحرك لسانك هي دي اللي احنا بندور عليها من زمان والله لما بقول لكم ان القضية قضية قلوب ان قلبك يقول ما تعلمناش قول بقلبك قول بقلبك من غير ما تحرك لسانك الله ربي الله ناظري الله شاهدي قول انت ما بتقولش ليه الله معي الله ناظري الله شاهدي فقلت ذلك ليال ثم أعلمته هل قعدت أقولها ليالي الله معي الله ناظري الله شاهدي ثم أعلمته ثم أعلمته يعني قلت له أنا قلت بعد ليالي ده ولد عنده ثلاث سنين وأنا ابن ثلاث سنين فقال قل في كل ليلة سبع مرات والأول ثلاث مرات وبعدين سبع مرات ففعلت ثم أعلمته فقال قل كل ليلة إحدى عشرة مرة ففعلت فوقع في قلبي حلاوته هو بيقول دلوقتي فوقع في قلبي حلاوته ساعتها ما كانش يعرف يعني ايه حلاوته بس يا سلام لما الطفل في السن ده يدوق حلاوة الإيمان سبحان الله العظيم فوقع في قلبي حلاوته فلما كان بعد سنه سابوا سنة يقول كل يوم 11 مرة الله معي الله ناظري الله شاهدي حس بحلاوتها سابوا سنة يشرب حلاوة سنة يحس بالحلاوة دي يتشبع بالحلاوة سنة لما بقى عنده أربع سنين فبعد فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه الى ان تدخل القبر استمر ما تبطلش اثبت فانه ينفعك في الدنيا والاخره فلم ازل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سري ثم لما بلغت كانت أول كلمة قالها لي يا سهل من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه إياك والمعصية يا سلام يا سيدي حل مشاكل المراهقة بمنتهى البساطة بس حلها للولد وهو من سن ثلاث سنين كل ليلة بيقول الله معي الله ناظري الله شاهدي كل ليله بيقولها بقلبه من غير ما ينطق بلسانه حسها عاشها استحلاها دقها فلما جه يقول له لما بلغ بقى وفي عنفوان ال- الشهوه و و و اللي ربنا شايفه يأس ربنا سبحان الله العظيم فإياك والمعصيه فكنت أخلو بنفسي فبعثوا بي إلى المكتب وهو في سن أربع سنين بقى الكلام ده رجعنا تاني بقى إيه أربع سنين بعد سنة بعثوا به إلى المكتب المكتب اللي هو الكتاب اللي هو دار تحفيظ القرآن آه، جابوا له محفظ قرآن فقلت إني أخشى أن أفقد ذلك شارط المعلم أن أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير اثنتي عشرة سنة سبحان الله العظيم عيال متربية يا عم رجالة حفظ القرآن وهو عنده ست سنين أو سبع سنين وكان بيسرد الصيام ما يفطرش سبحان الله العظيم ولادنا ممكن يبقوا كده اه ممكن ازاي لو تعهدناهم من سن سنتين اللي بقول لك عليه المشروع الحضاري اللي احنا بندعو اليه ان نربي اولادنا ان الولد يخرج شارب دين تعال القصة تانية اصح من تلك واقرب عن اسحاق بن عبد الله عن جدته ام سليم ام سليم اللي هي ام انس بن مالك رضي الله عنه كان اسمها الرميصاء وكان يقال لها رميثة رميثة ترخيم للرميصاء ترخيم يعني اسم الدلع بتاع الرميصاء رميثة آه انها امنت برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فجاء ابو انس وكان غائبا فقال اصبوت قلت ما صبوت ولكني امنت صبأ الرجل وصبأ وصب وصبوت وصبأت يعني كفرت قال لا ما كفرتش انا امنت كفرت يعني بال بالاصنام قالت ما صبوت ولكني امنت قالت فجعلت تلقن انسا وتشير اليه باصبعها قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله وكان في سن سنتين او ثلاث قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله عايزينك تعود ابنك دي اشاره التوحيد عود ابنك دي اشاره التوحيد دي الا يتركها ابدا عود ابنك دي الا يتركها ابدا لا اله الا الله وتبقى السبابه ديك دايما السباحة هي الإشارة إلى التوحيد قل لا إله إلا الله قل أشهد أن محمدا رسول الله قالت ففعل فيقول لها أبوه لا تفسدي علي يا ابني فتقول لا والله أنا لا أفسده بل أنا أصلحه قالت فخرج مالك أبو أنس فلقيه عدو فقتله فلما بلغها قتله قالت لا جرم لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حبا منور عم أنس ربنا يهدي أنس ويجعلك أنس أنا قلت لابني أنس يا ابني أنا سميتك أنس عشان سيدنا أنس بن مالك كان خدام النبي فأنا عايزك تبقى خدام سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا رب اهدي اولادنا واولاد المسلمين آه قالت لا افطم انسا حتى يدع الثدي حبا قال لها سبحان قالت انا مش همنعه لحد هو ما يسيبه ولا اتزوج حتى يامرني قالت ولا عمري هتجوز الا لما انس يقول لي اتجوزي قالت لا جرم لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حبا ولا أتزوج حتى يأمرني أنس فيقول قد قضت الذي عليها يقول لي خلاص كده عملت اللي عليكي تركها الله اتجوزي فترك الثدي سبحان الله العظيم فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ثم قالت لأبي طلحة وكان يمر عليها فقالت له يوما فيما تقول أرأيت حجرا تعبدوه لا يضرك ولا ينفعك أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك هل يضرك هل ينفعك قال فوقع في قلبه الذي قالت فأتاها فقال والله لقد وقع في قلبي الذي قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قالت فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا ولا غيره صداقي الإسلام أغلى صداق في العالم قالت له أسلمت هو ده مهري الإسلام فسبحان الله العظيم شوف ازاي كان بتعلم أنس من سن سنتين أو ثلاث سنين إنه يقول لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله عايزين نقول لابننا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عوده إنه يقول لا إله إلا الله إنه يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسمع القرآن إنه يسمع الأذكار إنه ينظر في المصحف مسكوا المصحف في إيده واقرأ ونقل صباعه على الكلمات القرآن يربى ولده إخوتي أنا أحبكم في الله كان نفسي أقول النهاردة عشرين سبب لكي يكرهك ولدك ما نفسكش ابنك يكرهك تأتي معنا في اللقاء القادم أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالوا لنفقه القضية إذا يروح بها يروح بها يروح بها